الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، في كتير من الأوقات إحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله من كرم ربنا سبحانه وتعالى ومن جود ربنا سبحانه وتعالى ان دايما لما بندعي ربنا في كتير من الاوقات ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب وممكن تكون سبحان الله الاستجابه سريعه جدا جدا جدا يعني دعيت ربنا ان ابني ربنا يوفقه السنه دي مثلا في امتحانات الثانويه العامه والحمد لله ربنا وفقه سدده واعانه كان خايف من ماده وسبحان الله ربنا اكرمه في الماده دي جدا إيه، كنت واقع في كرب ومظلوم والامر بالنسبه لي خلاص يعني كل السبل اللي تخرجني من الموقف ده محاله وسبحان الله دعيت ربنا ربنا سبحانه وتعالى قدر ان خلاص كل حاجه انتهت وكل حاجه بفضل الله يعني كانت افضل مما كنت اتوقع ولكن آه، في اوقات تانية كتير جدا بنرفع ايدينا ونفضل ندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا وهنا دايما بيطرح سؤال احنا دعينا ربنا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى مستجيب لنا علشان كده محتاجين النهارده ان احنا نطرح سؤال علشان خاطر السؤال ده كيف تتعامل مع الله اذا لم يستجب لك سؤال مهم قوي انا اذا دعيت ربنا سبحانه وتعالى ولم يستجب ربي تبارك وتعالى لي ليه وهو ده غضب من ربنا عليا معنى ان انا دعيت ربنا لم يستجب ليا ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عني ده معناه ان ربنا غضبان عليا لا لا لا اوعى تفكر ابدا التفكير ده ولكن كون ان انت دعيت ربنا سبحانه وتعالى ولم يستجب لك يعني لابد ان احنا نبقى عارفين ازاي هنتعامل مع ربنا في هذا الموطن او في هذا الموقف تعالوا كده بسرعه نجاوب مع بعض على هذا السؤال كيف نتعامل مع الله اذا لم يستجب لنا اول اجابه على هذا السؤال واحد لا تنظر الى الابواب المغلقه إيه، اوعى دايما لما تيجي تتعامل مع الله سبحانه وتعالى تبص للباب المقفول لان سبحان الله الباب المقفول قدامك انت باصص على الباب المقفول مع ان جنب الباب ده في اكتر من ألف باب مفتوح ليه دايما بصيت على الباب المقفول ونسيت تماما الابواب المفتوحه طب هي ايه الابواب المفتوحه اول حاجه ان انت بمجرد بس ما دعيت ربنا سبحانه وتعالى ربنا غفر لك كل ذنوبك ليه النهارده ركزت على الدعوة اللي انت دعيتها ونسيت الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي آه، يعني انت سبحان الله بمجرد ما رفعت إليك إيديك ربنا غفر ليك كل ذنوبك سبحان الله اتنين انت ليه بصيت للباب المغلق ده ونسيت باب تاني خالص عارف ايه هو انت عارف ربنا سبحانه وتعالى كان قدر ان في مصيبة هتنزل عليك او هتنزل على اولادك او هتنزل على زوجتك او على والدك او على والدتك او ابنك او بنتك ولكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بسبب الدعاء ده صرف عنك المضرة دي وصرف عنك السوء ده بسبب انك دعيت رغم انك ما دعيتش ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا السوء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من على ما على الارض مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة الا اتاه الله اياها ان ربنا يستجيب لك واما ان يصرف الله عز وجل من السوء مثلها فقال رجل يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر هضرب ليك مثال أنت مثلا النهاردة شاب مثلا عايز تدور على وظيفة قعدت تدعي أن ربنا يوفقك في وظيفة معينة وكان ربنا سبحانه وتعالى قدر أن والدك أو والدتك يصاب بمرض خطير القنصر مثلا فسبحان الله من غير ما تشعر ربنا صرف البلاء ده عن والدك ووالدتك وسبحان الله سبحان الله أخر الدعوة بتاعتك شوية أيهما أحب لك أن البلاء ده يزول ولا أن دعوتك بالوظيفة تيجي لو قارنتها تشوف سبحان الله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى فتح ليك باب تاني بس انت مش واخد بالك الامر الثالث امر مهم قوي كيف اتعامل مع الله اذا لم يستجب لي اتعامل مع المعنى ده زي ما كان واحد بيحب التاني كل شويه ينادي عليه وكل شويه يكلمه وهو ما بيردش عليه ليه علشان عايز يتكلم كتير لان هو بيحب انه يسمعه كتير فكان بيقوله لربما اشتاق الحبيب لصوت حبيبه ولله عز وجل المثل الأعلى ربنا سبحانه وتعالى أقر عنك الدعوة شوية علشان لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك لأن الله سبحانه وتعالى يحب آه، أن تدعوه أكثر وأكثر لعل أن أنت لما تدعو ربنا سبحانه وتعالى أو أنت لما تدعي ربنا وربنا يديك اللي أنت عايزاه خلاص ما انتش هتدعي الله يريد ان انت دايما تكون ما شاء الله مداوم على الدعاء ليه لان ربنا سبحانه وتعالى من اكرم العبادات عنده الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء لربما اشتاق الحبيب إلى صوت حبيبه ده بينك بشر ولربما أحب الله سبحانه وتعالى أن يسمع صوتك ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك علشان كده كان بعض السلف بيقول أنين المذنبين بين يدي الله عز وجل أعظم من تسبيح المسبحين إنك تبقى بين إيديه عمال تدعوه وأنت مذنب وتقول يا رب اغفر لي الأنين ده أعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من تسبيح المسبحين الله يحب أن يسمع صوتك أخر الدعوة شوية عشان هو يريد أن يسمع صوتك يحب أن يسمع صوتك يحب أن تتقرب إليه بأفضل العبادات كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء لو اداك اللي انت عايزه خلاص ما عدتش هتدعي وهو يحب أن انت دايما ترتقي من عبادة لعبادة لحد ما توصل لأعظم العبادات وهي دعاءه سبحانه وتعالى ثلاثة كيف أتعامل مع الله إذا لم يستجب دعائي إذا لم يستجب الله عز وجل دعائك ده في ظنك أنت بس خد بالك خد بالك ان الدعاء قريب قوي منك وانت مش واخد بالك الله الاجابه قريبه قوي منك وانت مش واخد بالك اللي انت دعيت بيه قريب قوي منك بس انت مش واخد بالك اسمع معايا الحديث ده قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو رزين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده ضحك ربنا من قنوط عباده عمال يدعي يدعي يدعي يدعي لدرجه ان هو خلاص بدأ ييأس من رحمة الله بدأ يقنط من رحمة الله ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره يعني ايه وقرب غيره وقرب غيره وقرب غيره معناها ان خلاص التغيير قرب قوي انت عمال تدعو خلاص يأس ما تخاف ما تيأسش خلاص ده هو قرب منك الإجابة بقت قريبة منك جدا الغير معناه تغير الحال من شدة لرخاء من فقر لغنى من من كذا لكذا خلاص التغيير قريب منك قوي اللي انت دعيت بيه بقى قريب منك قوي ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره فقال ابو رزين يا رسول الله او يضحك ربنا هو ربنا بيضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال ابو رزين والله لن نعدم الخير من رب يضحك ياه على المعنى ده انت عمال تدعو تدعو تدعو وتيجي بعد كده تقول يا انا يا رب ما استجبتش ليا ليه ما تقوليش كده ده خلاص الفرج قريب منك خلاص توفيق ربنا بقى قريب منك خلاص تبدل الحال بقى قريب منك انا عايز درس النهارده في الحديث ده يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره يعني خلاص التغيير قرب منك التغيير قرب منك يا مناس قبل كده فضلت تدعو ودعوات طويلة جدا لحد ما جت لحظة خلاص التغيير قرب سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام قعد يدعو 18 سنة عمال يدعو ربنا سبحانه وتعالى لم ييأس ولم يقنط وكان على يقين ان خلاص وقرب غيره خلاص الدعوة بقت إجابة قريبة قوي قوي قوي وربنا استجاب له سيدنا يعقوب 40 سنة بيدعو الله ان ربنا يقرب له ابنه ويجمع تاني مرة تانية بينه وبين ابنه ولم يقنط أبدا ولم ييأس أبدا سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام فضل يدعو بالولد الصالح لحد ما شعره شاب ووهن العظم وسبحان الله الأمر كان قريب قوي ما تيأسوش من رحمة ربنا ما تيأسوش أبدا من رحمة ربنا ما تقنطوش أبدا من رحمة ربنا ده الخير قريب قوي بس أنت مش واخد بالك وخد بالك الأمر الرابع خد بالك من أمر مهم جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في كتير من الاوقات خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب خلاص وبعد كده ما يستجيبش ليه بسببك وبسببي وبسبب الاخت اللي دعت واستعجلت الدعاء احنا مشكلتنا دايما احنا بنستعجل الاجابه انا دعيت النهارده عايزه الاجابه دلوقتي حالا غلط يا جماعه ادعي ربنا سبحانه وتعالى ادعي ربنا سبحانه وتعالى وخليكم على يقين ان خلاص التغيير قريب ولكن اذا خلاص يأست وقلت يا رب أنا دعيت ولم يستجب لي ساعتها فعلا هتكون أنت السبب أن دعائك لا يستجب عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال استمرار اهي لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل قيل وما الاستعجال يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت دعوت ولم أرى يستجب لي فيستحسر فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء هي دي الأزمة الأزمة إن خلاص الازمه خلاص يا رب انا دعيت كتير وانت ما استجبتلي ما استجبتش ليا خلاص تستحسر تندم انك دعيت ما عدتش تدعو ساعتها ربنا يرفع عن... لا لا لا ولكن المعنى اللي عايز ااكد عليه يست... قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره خلاص التغيير قرب منك النقطه الخامسه والاخيره وبها نختم ان شاء الله تبارك وتعالى خد بالك ربنا اخر عنك الدعاء او لم يستجب لك لحكمه انت ما تعرفهاش وده اللي انا عايز اقوله لك خلي عندك يقين في ربنا خلي عندك ثقه في ربنا لو استجاب الدعوه هيستجيبها في وقت انت محتاج فيه فعلا ان الدعاء يستجاب في الوقت ده خلي عندك ثقه في حكمه ربنا سبحان الله في كتير من الاوقات بنقعد ندعي ربنا سبحانه وتعالى دعوات كتير جدا وتتاخر عننا الدعوه او لا تستجاب هذه الدعوه انا شايف ان ده الخير بس خد بالك ربنا بيقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم ممكن تكون بتدعي دعوه انت شايف ان الدعوه دي استجابتها هو الخير لك لا ممكن ربنا لا يستجيب الدعوه عارف ليه لان ربنا بيحبك لان ربنا حكيم هو يعلم ان لو استجاب لك ممكن انت تبعد عنه فلا يستجيب لك انا هقول لك موقف حصل معايا انا وانا في ثانوي كان نفسي جدا اخش الكليه الحربيه علشان ابقى ضابط جيش وكان ده امل حياتي وعايش حياتي كلها على الامل ده كنت بدعي ربنا كتير جدا جدا جدا جدا عايز مجموع عالي جبت مجموع عالي عايز شهادات وبطولات جبت شهادات وبطولات عايز كذا كذا كل حاجه خلاص انا عملتها ورحت وقدمت الاختبارات وعملت وكنت بدعو ليل نهار ان ربنا يستجيب ليا وللاسف ربنا ما استجابش ليا عارف ليه لان ربنا بيقول لي انت ما تنفعش تتحط في المكان ده انت مكانك ما تبقاش ضابط جيش الاحسن ليك في الدنيا وفي الاخره الاحسن للناس انك تكون هنا سبت كليه حربيه علشان اخش كليه لغه عربيه ولم يستجب الله عز وجل ليا الدعاء علشان اخش كليه كليه لغه عربيه وبعد كده اتعين امام في الاوقاف وادعو الى الله فهو ربنا لو كان استجاب دعائي ماشي بقيت ضابط جيش قيمتك ايه في الحياه اه ممكن يكون ليا قيمه وبخدم والكلام ده بس الافضل ليك هو اللي ربنا يختاره لك الخير فيما يختاره الله كان في احد الملوك اذكر القصه دي كان في احد الملوك في يوم وهو بياكل مع الوزراء وهو بياكل السكينه قطعت ايده فلما السكينه قطعت ايده احد الوزراء قال الخيره فيما اختاره الله فالملك غضب انت بتسخر مني تز... انت فرحان فيا انا فامر بال... بالوزير ده اترمى في السجن وكان الوزير ده دايما بيطلع مع الملك في رحلات الصيد بتاعه الملك طلع الملك في يوم من الايام وفضل يصطاد ويجري يمين ويجري شمال لحد ما خرج بره المملكه بتاعته ودخل لارض كان الناس اللي فيها بيعبدوا الاصنام من دون الله سبحانه وتعالى شافوه ما يعرفوش ان ده الملك خدوه وقالوا نتقرب بيه لصنم من الاصنام خدوه وحطوه على الصنم ولسه جايين يذبحوه شاف بسرعه واحد كان واقف قال لا استنوا استنوا استنوا ده ايده متعوره وما ينفعش نتقرب للصنم بتاعنا وهو دي متعوره فسابوه واطلقوه سبحان الله رجع وهو يقول الخيرة فيما اختاره الله افتكر كلمة الوزير قام رايح بسرعة أمر إن الوزير يطلع فلما قال للوزير يطلع قال له دايما انت بتقول الخيرة فيما اختاره الله الخيرة فيما اختاره الله طب ايه بقى الخيرة فيما اختاره الله وانت اترميت في السجن قال له ايها الملك ان الذي كان يخرج معك في كل رحلة من رحلاتك هو انا ولما رآك الناس وقد اصبت في يدك ولا تنفع ان تكون قربانا لهذا الصنم كنت ساكون انا القربان لهذا الصنم فعندها قال الملك الخيرة فيما اختاره الله ممكن بالفعل انت تدعي ربنا دعوة ما فيش فيها خير لك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن ربنا لما يختار ليك ده أحسن ليك في الدنيا والآخرة علشان كده أنا بقول لك الخيرة فيما اختاره الله كيف تتعامل مع الله إذا لم يستجب لك ثق فيه وثق في حكمته سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وسبحان الله بتظهر دايما الحكمة دي بعد أيام أو بعد شهور أو بعد سنين خليك دايما على يقين خليك دايما على ثقة في الله سبحانه وتعالى وأختم حلقة النهاردة بحديث في قمة الروعة دايما يطمن قلوبنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر خليك دايما حسن الظن بالله ساعتها صدقني ربنا هيفتح ليك من الخير من الدنيا والآخرة ما لا تعلمه أنت وما تنساش الخيرة فيما اختاره الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله